وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة إيه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى إيه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا إن شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات عابدون وعبودية جديدة عشان نحقق المعنى اللي احنا بنجتمع عليه كل يوم عبودية جديدة أو تذوق معنى جميل في عبودية من العبوديات اللي احنا بنعملها دايما نذكر بالنية علشان يبتدي الأمر كده إنما الأعمال بالنيات نذكر بالنية ونقول دايما شعارنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا رب حياتنا كلها تبقى لك يا رب النهاردة زي ما كنا ماشيين في عابدون دايما نقول يا إما نتكلم على عمل قلبي أو نتكلم على شيء الناس بتسميه معاملة وهو مش معاملة هو عبادة أو نتكلم على عبادة من العبادات بس نقول فيها معنى جديد النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الرحمن هنتكلم عن خلق الأنبياء والصالحين عن معنى إذا تحقق فينا المجتمع يختلف تماما يبقى يسود معنى الحب والوئام عن صفة هي طاعة وقربان ودين وإحسان عايز ابتدي موضوعنا النهاردة من شخصية يمكن لما تيجي تعرف احنا بنتكلم عن مين يمكن انت يعني ممكن تنفر من الشخصية شوية على ان الشخصية دي شخصية عظيمة جدا انت بتقول عليها عظيمة انا بقول وانا عارف انا بقول ايه علشان بعد ما اذكر لكم هو مين ما تجوش تقولوا لي ازاي يا شيخ قلت الكلام ده انا هتكلم عن صحابي رضي الله عنه وارضاه ربنا سبحانه وتعالى جعله من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ايه اسمه ماعز ابن مالك الأسلمي ماعز ده كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن وقر الإيمان في قلبه فآمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إنسان وبشر وإحنا لما نتكلم عن البشرية مش معناها إن إحنا ننتهك الحرمات بس معناها إن إحنا بنقول السنة الكونية وخلق الإنسان ضعيفا ان الاصل في بني الانسان العيب والنقصان ان الاصل في الانسان انه مذنب كل بني ادم خطاء ماعز عصى ربه ضعفا وبعدما عصى الله عز وجل ووقع في الفاحشة وقع في الزنا وأيقن أن الشيطان لعب به وعلم أن عدوه المضل المبين قد تمكن منه لكن ماعز احترق قلبه ماعز اتقطع لما حس بجرمه وياما في الناس ناس بتعمل ذنوب صعبة قوي وكبيرة قوي بس ما بياخدوش بالهم لان هم بيعتبروا ان الذنوب هي الحاجات دي الذنوب اللي تورث الفضايح فلو واحد انتهك الحرمات لو واحد وقع في سرقة ولا واحد وقع في زنا ولا واحد وقع في شيء من هذه الأشياء هي دي الحاجات اللي الناس بتكبرها لكن في ذنوب والله ذنوب فواحش بتكون في الباطن من رياء وعجب ومن نفاق ومن ومن ومن قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ماعز اعترف بذنبه ماعز تاب إلى الله تبارك وتعالى ولما قرر ماعز إنه يبوح بأمره راح لأحد بني عشيرته كان اسمه هزال ابن يزيد الأسلمي هزال لما راح له ماعز وقال له أنا عملت الفاحش أعمل إيه قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بين يديه بما صنعت وهو مخبرك بما تصنع روح للنبي وقول له أنا عملت كذا وكذا وكذا وشوف النبي هيقول لك إيه فمشى هذا المذنب التائب هذا الصحابي المقر المعترف مشى تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة فوقف في حياء واستحياء ونطق بجرمه ومعصيته فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر ماعز اعترافه يا رسول الله إني زنيت وأقر أربعا وألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد فما فيش فايدة لازم يقام عليه الحد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن هزال الأسلمي صاحبه هو اللي قال لماعز انه يروح قال له الكلمة اللي هتبقى مفتاح حلقتنا ومفتاح عبادة حلقتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت قال له هلا هلا سترته بثوبك استر عليه استر على نفسك واستر على غيرك عبادة سمى الله عز وجل بها نفسه سمى الله نفسه الستير عبادة الستر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي يقول إن الله حيي يستحي أن يرفع العبد يده إليه فيردها صفرا خائبة حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر الإسلام جاء بهذا الخلق العظيم أستر يا أخي في زمن الفضايح شوفوا كده لو دخلنا دلوقتي على جوجل وكتبنا كلمة فضيحة وشفنا عدد اللي يشوفوا فضايح الناس هتلاقيها بالملايين اكتب كلمة فضيحة بس وشوف الناس فضيحة الممثل فلان فضيحة اللاعب الفلاني فضيحة فلان الفلاني أي حاجة احنا للأسف الشديد في زمن الصحافة الصفراء والإعلام الفاسد بقت كلمة الفضيحة هي اللي بتجر الناس يعمل لك منشطة قد كده ويقول لك فلان الفلاني اللي عمل مش عارف ايه وبهت وزوره ويكون للأسف الشديد كذب وافتراء وأقل حاجة النبي قال صلى الله عليه وسلم في شأن الغيبة اللي هي كبيرة من الكبائر ذكرك أخاك بما يكره والصفة دي فيه لكن الواحد للأسف الشديد في زمن الفضايح ده ما بقاش يلاقي هذا المعنى الجميل والخلق العظيم الستر الشرع أتى وجعل الستر سبب للنجاة يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من سطر مسلما في الدنيا سطره الله يوم القيامة لا لا لا لا سطره الله في الدنيا والآخرة أستر يستر عليك ما تمشيش في الكلام بتاع الناس وتخوض في الباطل مع الناس دول أهل سقر لما يقال لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الناس تحكي دلوقتي كده خلينا نقول فضيحة فلان الفلاني تلاقي الرأي العام كله بيتكلم عن ايه الممثل فلان اللي اتقبض عليه وهو مش عارف ايه والناس بقى تقول لك بلاش بقى نتكلم بلاش تتكلم ما انت اتكلمت ما انت قلت ما تجريهاش على لسانك ده في عقوبة في الشرع شديدة جدا اسمها عقوبة قذف المحصنات العقوبة دي قد ايه 80 جلدة للي يقذف انسان او يرميه بالزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى الستر لاجله جاء الشرع فاثبت الحدود حد الزنا يعني يبقى واحد دخل لقى واحدة مع واحد في سرير واحد وبيزنوه وما ينفعش انه واحد بس اللي يشهد لازم اربعة شهود ولازم يشهدوا انه كان في موضع الزنا ليه ده كله استر طب انا عملت ذنب وعملت ذنب تقيل هل افضح نفسي ولا هل اطلع اقول قدام الناس يا ناس انا عملت الذنب الفلاني وانا ببرأ الى الله عز وجل منه او انا عملت الذنب الفلاني وانا عايز حد يقيم عليا الحد هل ده الافضل ولا ان انا استر على نفسي والله الافضل زي ما النبي قال لهزال هلا بثوبك الافضل الستر الستر على اهل المعاصي ما لم يكونوا مجاهرين عايزين نبقى فاهمين الحكم الشرعي واحد بيجاهر بالمعصية وهو فاضح نفسه هنا ستر ايه هو ما سترش نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين ان وقال ان من المجاهره ان الواحد يبيت وقد ستره الله يوم ستره الله في ليلته ستراه الله في الدنيا فيصبح فيجاهر بالمعصيه ده انا امبارح كنت بعمل حته شغلانه ده انا دخلت على الموقع مش عارف ايه ده انا امبارح كنت مع مين ده انا كنت بتفرج ده انا ده انا ده انا ده انا استر نفسك حتى يسترك الله عباده عباده من شقين شق ان احنا نستر على نفسينا وان احنا نستر على الناس قالوا من ادب الاسلام انك لو رايت بعيني راسك احدا ممن لا تتهمهم على شيء فاتهم عينك انا ماشي بعدين بصيت لقيت فلان ماشي مع واحده متبرجه ايه ده ده ما ينفعش اتهم عينك واعتذر له يمكن اخته ما كانش كذا يمكن وقع في كذا اتهم عينك ده من ادب الاسلام عشان ما تقعدش تقول شفته ادي بتوع الذنوب والمعاصي وتبتدي انت تحتقر تحتقر هذا وللاسف الشديد ممكن يورثك هذا الكبر ان انت تشوف ان انت افضل انا خير منه انا ما بمشيش بعملات عشان كده الادب ده غائب واحنا بننكر المنكر واحنا بنامر بالمعروف احنا بننكر المنكر لكن كان يقول الرجل كان يقول والله اني احبك انت مسلم لكني اكره فيك هذا اكره الخلق ده اكره المعصيه دي غيره لله تبارك وتعالى استر نفسك واستر على غيرك عبادة الستر يا جماعة عبادة الستر المهجورة في عالم المسلمين في زمن الجرح والتجريح زمن الناس بقت بتسعى على عيوب الناس وفضايح الناس ومن تتبع عورة أخيه يوشك أن يتتبع الله عورته في قعر بيته مش أنت بتتبع العورات مش انت غاوي فضايح استر على غيرك واستر على نفسك لما تيجي تتكلم عن معاصي كنت بتقع فيها عرض ما تقولش كنت أصنع وأصنع وإنما قل والله أنا أعرف ناس كانوا كذا وكذا وكذا إذا كنت عايز توصل رسالة فيها معنى التوبة استر على نفسك واستر على غيرك من أجل الستر نهى الإسلام عن التجسس قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إنه واحد بقى أنتوا عارفين نظام الجيران مع الجيران وأرمي ودن وبتاع واتصنط والكلام ده بقى النساء عارفة الآفات دي ونشوف كده الدنيا إيه وممكن يتلصص ويبص على فلان بيعمل إيه في كذا وصوتهم عالي وهو عامل فضيحة ولا عامل مشكلة وإيه اللي بيحصل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا ينكره ويكرهه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهر كده بالنصيحة وإنما كان يقول ما بال أقوام ما بال أقوام ليه فلان وفلان بيعملوا الكلام ده ما يعينش بالاسم عشان الستر عشان عبودية الستر عبودية الستر قال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا مؤدبا امته معلما الامه كلها هذا الخلق يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه قال اللي ما بيسترش ده مش مؤمن ده ما وصلش لدرجه الايمان المطلوبه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا, تتت ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته اتعلموا الخلق ده من سيرة السلف من سيرة الصحابة أبو بكر رضي الله عنه كان يعلمنا ذلك كان يقول لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره به والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصح إسناده الحافظ ابن حجر كان بيقول والله أنا لو شايف قدامي واحد بيسرق لو شايف واحد قدامي بيشرب خمر لو شايف واحد قدامي بيزني لكنت أحب أن أستره بثوبي احنا مش عايزين فضايح احنا عايزين المجتمع المسلم تغيب عنه المعاني ده لانك لو فضحته ما هيقول خلاص ما هي خلاص ضاعت خلاص رجله جت في الوحل هي وحلت انتهت فهيبقى ده سبب لجرأته على المعاصي عمر رضي الله عنه حين سمع ذاك الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني عالجت امرأة فأصبت منها دون أن أمسها قال له أنا كنت ماشي مع واحدة وبعدين حصل بقى اللي حصل و... بس ما وصعتش يعني للزنا فقال عمر له ومبادرا لقد سترك الله لو سترت على نفسك استر على نفسك ابن مسعود كان يؤتى إليه في مجلسه بالرجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته من الخمر قال له شايف شايف الراجل الراجل خمرجي راجل بتاع مزاجه بتاع كيف بتاع دماغ الراجل ال- الخمرة على لحيته تقطر على لحيته الخمر فقال ابن مسعود إن نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه به قال له قال له احنا اتنهينا ان احنا نتجسس على الناس انه لو حصل انه قدامي ببينه انه كان بيشرب يبقى معلش لعله وقع عليه مين قال لك لعله انه اصابه الرائحه دي كان ما كانش هو شرب منها لعله ت- اي شيء اعتذر له استر يا اخي استر في زمن لا نعرف فيه معنى الستر العظيم شوفوا امنا عائشه جت واحده قالت لها ده كانت واحدة بتطوف وبعدين وجه راجل وهي محرمة وراح شد ثيابها عايز يعني والعياذ بالله يطلع على شيء من جسدها ولا كده فقالت ايه السيدة عائشة قالت يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس اللي حصل لها كده ما تتكلمش ولا تستغفر الله ولتتب إليه فإن اكتبوا دي اكتبوا وصية اليوم العبارة دي فإن العباد وإن العباد إن الناس لا لا يغيرون ويعيرون والله يغير ولا يعير الناس بتعير الناس للأسف الشديد لا تعرف هذا المعنى استر على نفسك واستر على غيرك استر على نفسك بعد الخطيئة يدنى المؤمن يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من ربه حتى يضع عليه كنفه ربنا يحطك كده في شيء بحيث لا يرى إلا إلا العبد مع ربه سبحانه وتعالى يسترك حتى في لحظة الحساب يوم تبلى السرائر فيقرره على ذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي ربي أعرف عارف عارف عملت إيه قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة وبالذات لو واحد من أهل الخير أو الصلاح استر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم يوم القيامة أنا عايز أدي الوصية وصية الستر لأخواتنا وهو ده هو ده الواجب العملي وهي دي الوصية ويا ريت تصادف قلب قلب محب لله يا أختي يا أختي ربنا شرع الحجاب علشان تبقي على صفة الرحمن ستير تحب الستر مش عايزة تستري على نفسك ليه يا أختي ده است- الحجاب فيه معنيين من معاني ومن صفات الرحمن حياء وستر يا أختي الحياء طهر ربنا ل- لما اتكلم عن معنى الحجاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يا أختي الحجاب غيرة الحجاب صيانة قال علي بلغني أن نساءكم يزاحمهن الرجال الكفار في الأسواق ألا تغارون إنه لا خير في من, في من لا يغار يا أختي لله علشان تحققي هذا المعنى لله استري على نفسك بحجاب يحب الرحمن بحجاب يجعلك على صفة الرحمن سبحانه وتعالى استري نفسك استري نفسك وانا عايز اقول لك العلماء قالوا كلمة عشان هي كلمة امام الله عز وجل قالوا اجماعا بالاجماع انه المرأة في زمن تكثر فيه المفاسد يكثر فيه الخبائث يكثر فيه الفساد لا يجوز لها أن تكشف وجهها يا رب يا رب نستر على نفسينا ونتعبدك يا رب بعبودية الستر ونستر على غيرنا ونجعل أعيننا في حماية وصيانة فلا ننظر ع- على القبائح ما نبقاش أنفسنا ذبابية تقف على الأشياء الوحشة إنما نبقى بأنفس ملائكية لا ترى إلا الخير يا رب أخواتنا يسمعوا المعاني دي ويطبقوا العبودية دي ويتعبدوا الله عز وجل ولكل واحدة مش لابسة حجاب شرعي بمواصفات الحجاب ولكل واحدة متبرجة وهي ع- لله حب في الله عشان ربنا يحبك عشان تنالي الحياء والستر لربك الحي الستير تعبدي بهذه العبودية إن شاء الله تبارك وتعالى فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك إنا جميعا نشكرك